يطلبها علما ويتابع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن رب تبارك وتعالى اليوم نلتف مع شرح الأصول مع شرح النوع الرابع من أنواع الجمع ألا وهو الجمع بالتنبيه ثم نشرع في التلاوة المنهجية وقبل هذا نرحب بضيفي هذه الحلقة محمد حسن أهلا يا محمد أهلا بحضرتك شرفت برنامج رواية ورش والضيف الآخر أحمد حسن شرفت رواية ورش يا أحمد وعلى فكرة محمد أخو أحمد واحمد يمكن شرفنا قبل كده في برنامج روايه ورش لكن احمد محمد اول مره شرفنا في برنامج روايه ورش ربنا يكرمك يا محمد طيب نشرع بقى ان شاء الله عشان عندنا شغل كتير النهارده في الحلقه عايزين ان شاء الله نبين الجمع بالتنبيه وعايزين باذن الله تعالى نبين التلاوه المنهجيه عشان عايزين نقراها بورش وعايزين نشوف التنبيه الجمع بالتنبيه نعمله ازاي في روايه ورش وعايزين نشوف الجمع بالتنبيه جمعا بين روايتي ورش وحفص فعندنا شغل كتير في الحلقه وعايزين كل المتصلين والمتصلات يشاركونا بإذن الله تبارك وتعالى عشان يشاركونا بالتلقي يشاركونا بالسماع عايزين بقى ضبط التلقي والمشافعة عايزين بقى مشاركة الناس يعودوا تعود مرة أخرى وانتوا يا شباب ركزوا معايا إن شاء الله في الجامع بالتنبيه وأنا بشرح وفي التلاوة المنهجية عشان عايزين أداء طيب النهاردة بإذن الله تعالوا بقى نعرض مع بعض الجمع بالتنبيه وندرسه مع بعض ونشوف أخباره إيه ويعني إيه جمع بالتنبيه ومين بيعمله عندنا بنقول جمع القراءات القرآنية الطريقة الرابعة الجمع بالتنبيه قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية دي في سورة البقرة الآية 156 لما ننظر إلى هذه الآية الكريمة وعايز أقرأها واجمعها بروايتي ورش وحفص واجمعها بالتنبيه أولا احنا متفقين أن ورش هو صاحب الرتبة يعني ايه صاحب الرتبة يعني انا هبدأ تلاوة الآية بورش لذلك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولا أنا أديت الآية بإشباع المنفصل في إذا وقالوا هو ده وإن هو ده الخلاف اللي إيه في الآية فأديت الآية بورش عن نافع ولذلك بقول لاحظ مع كيفية الجمع بين روايتي ورش وحفص بالتنبيه يؤدى يؤدى الراوي الأول اللي هو ورش عن نافع عمليا يعني بالأداء زي ما أنا أديت دلوقتي فأشبعت المنفصل الآية قدامي بتقول لي إن هشبع المنفصل بس هو ده شغل ورش طب أنا عايز أنبه هل بقى زي ما احنا اتعلمنا في المرات السابقة ان انا لما اجي اجيب حفص بقى ممكن اديه عملي اقوم موسط ايفا ووسط اربع حركات قالوا ووسط وانا اليه راجعون يبقى انا كده جبت حفص صح مش ممكن اقولها ازاي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أنا كده قريتها بحفص بالتوسط طب علماءنا قالوا إن في حاجة اسمها الجمع بالتنبيه بعد ما تقول ورش إشباع ست حركات تقول إيه والتوسط شفتوا إيه إيه؟ قلت إيه والتوسط اللي هو توسط المنفصل ولذلك هتلاقوني كاتب إيه يؤدى الراوي الأول ورش عمليا بإشباع المنفصل خلاص أنا أديته بالإشباع اتنين ينبه على الراوي الثاني اللي هو حفص نظريا بالكلام نظريا بقول وتوسط المنفصل وتوسط المنفصل إذا يستنتج مما سبق ما هو تعريف الجمع بالتنبيه هو أن يبدأ القارئ الآية لأحد القراء أو الرواه ثم ينبه على الباقين نظريا يعني أنا دخلت الآية بورش مثلا رحت منبه على حفص قلت وتوسط المنفصل الكلام ده يا شيخ نعمله مع أي حد ده سؤال بيطرح نفسه أكيد الكل دلوقتي سامعني بيقول هو الموضوع ده نعمله مع أي حد لا أنا راجل دلوقتي بعلم الناس مثلا قراءات ما ينفعش طالب يجيني أعلمه القراءات وأول ما أبدأ الختمة معاه أعلمه التنبيه لان انا لسه ما شفتوش هو هضم وفهم الروايات والقراءات ولا لا ده انا اسيبه يمشي شوية ممكن الموضوع ده اعمل له الجمع بالتنبيه امتى مثلا في التلت الاخير في الختمة في اخر اربع خمس اجزاء خلاص بقى هضم فهم القواعد عرفنا يبقى الموضوع مش من اولها لا امشي معاه الاول جمع بالاية وجمع بالوقف اشوفه بقى بيجمع كويس ولا لا وصل الكلام طيب تعالوا نخش بقى ده كان الجمع الرابع على فكرة من الجمع بالتنبيه وده قليل جدا من يقرئ به ويمكن أنا لم تقع عيني إلا على شيخ واحد يقرأ بجمع التنبيه هو شيخ واحد بس وتلامذته منتشرين طبعا اللي هم بيعلموا جمع التنبيه فده أسلوب من أساليب الجمع اللي احنا محتاجين كنا برضه نعرضها ونفهمها للناس عشان محدش يجهل حد طيب تعالوا نشوف التلاوة المنهجية النهاردة من الآية 15 للآية 19 بتقول إيه الآية بتاع الصفحة بتاعت النهاردة ما فيهاش شغل كتير ما فيهاش شغل كتير إلا الآية الأخيرة في الصفحة يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها عندنا في تطبيقات الأصول أنا همر عليها مر الكرام عندنا في تطبيقات الأصول عندنا إبدال الهمز الساكن في لفظ يأتين في الآية 15 والآية 19 هيبدلها ورش بألف مادية فيقرأ ياتين واللاتي ياتين الفاحشة وعندنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة في الآية 19 عندنا كمان يأتيانها في الآية 16 واللذان يأتيانها منكم يقرأ ورش أيضا بالإبدال بألف مادية واللذان ياتيانها منكم ياتيانها منكم ده بالنسبة لإبدال الهمز الساكن النهاردة برضو هنركز أنا بقالي أكتر من حلقة برتكز معاكم على قضية جديدة اللي هي قضية أنواع مد البدل ودي أنا عايز أنميها قوي عايز أنمي الموضوع ده إن إحنا نبتدي نهضم البدل ده نوع إيه بدل محقق ولا بدل مغير بالنقل ولا ولا هم كام نوع هم أربع أنواع للبدل في في رواية ورش على فكرة إحنا ما خدناش منهم إلا نوعين اللي هو البدل المحقق والبدل المغير بالنقل عايز أنمي الموضوع بتاع القواعد بتاعة رواية ورش عمليا من واقع الصفحات اللي إحنا بنحتك بيها عندنا طبعا أنواع مد البدل لو تابعنا مع بعض عندنا البدل المحقق يعني همزته محققة الكلام ده فين؟ في كلمة فآذوهما فآ الهمزة محققة الآية 16 السيئات آآ آت الآية 18 ده برضو بدل محقق آمنوا في الآية 19 آتيتموهن برضو الآية 19 الناحية الثانية عندي بدل مغير بالنقل فين كلمة الآن الآن هيعمل فيها ورش النقل ولكن مع تثليث البدل فيقرأ الآن الآن طيب يبقى أنا عندي هنا بدل محقق في بعض الكلمات في الصفحة وعندي بدل مغير بالنقل عندي أيضا تغليظ اللام وأصلحا وأصلحا بس عندي حاجة مهمة عايز أكد عليها إن تغليظ اللام لا يؤثر على ترقيق الحاء تغليظ اللام لا يؤثر على ترقيق الحاء وأصل حاء وأصل حاء طيب عندي برضو ترقيق الراءات عندي ترقيق الراءات عندنا النهاردة ثلاث كلمات في الصفحة فيهم ترقيق عندي النهاردة ثلاث كلمات في الصفحة فيهم ترقيق الكلمة الأولى وعاشروهن في الآية 19 نظرا لو لاحظنا شكل الكلمة إن الراء مضمومة وقبلها حرف مكسور فيرقق ورش الراء على طول خيرا الراء مفتوحة ومسبوقة بياء لينة خيرا وأيضا لفظ كثيرا الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية يبقى عندي سبحان ربي الثلاث كلمات في نفس الآية الآية 19 وعاشروهن خيرا ولفظ كثيرا أيضا النقل النقل النقل عندي في كلمة الآن اتفقنا ان هنعمل فيها نقل ولكن مع تثليث البدل آلان في الآية في الآية 18 لكن أنا كتبت ملحوظة مهمة بتقول إيه الملحوظة دي إذا بدأنا بهمزة الوصل في كلمة آلان آلان هثلث البدل آلان آلان آلان يعني هعمل اتنين واربعة وستة تمام يا شباب بينما إذا بدأنا باللام لنا القصر فقط يعني لو شلت همزة الوصل آ وبدأت بلان لان بأكد تاني اهو إذا بدأت بهمزة الوصل آ آلان آلان فليا التثليث 2 و4 و6 ولكن لو بدأت باللام مباشرة لان ماليش إلا القصر فقط يعني حركتين بس طيب آه تعالوا نشوف أيضا عندي تتمة للنقل عذابا أليما هيبتدي ورش ياخد فتحة الهمزة وينقلها إلى التنوين فتقرأ عذابنا ليما عذابنا ليما وعندي أيضا مد اللين المهموز في كلمة وحيدة في الصفحة لفظ شيئا أو شيئا التوسط والإشباع أو أربع وست حركات في الآية 19 الفتح والتقليل صفحة النهاردة ما فيش مقلل قولا واحدا صفحة النهاردة ما فيهاش مقلل قولا واحدا لكن فيها مقلل بخلف عنه مقلل بخلف عنه يعني فيه الفتح والتقليل إذا يرتبط بالبدل عندي كلمة يتوفاهن أو يتوفاهن الآية 15 عندي لفظ فعسى أو فعسى الآية 19 وكلمة يرتبط بالبدل يعني لو قرأنا بالقصر فلنا الفتح ولو قرأنا بالتوسط فلنا التقليل تمام يا شباب ولو قرأنا بالإشباع فلنا فلنا الفتح والتقليل اللي هو نصيب تمام أيضا كلمة عندنا بقى فوائد ودي عندنا اللي هي الآية الأخيرة وأنا بعرضها ركزوا معايا في الجدول اللي هيتعرض دلوقتي اللي هيبين تحريرات الآية الأخيرة في صفحة اليوم الآية الأخيرة في صفحة اليوم هنقراها بجمعا بالوقف مش هنعمل الشغل اللي في الجدول ده ليه؟ لأن يا أيها الذين آمنوا هثلث البدل 2 و4 و6 في وقته لا يحل لكم أن ترثوا النساء كره ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وجب آتيتموهن 2 و4 و6 في وقته خلاص لحد ما انزل تحت فعسى أن تكرهوا شيئا هفتح عسى وهيبقى عليه أربعة وستة وفعسى فيها تقليل وعليه فآ في شيء أربعة وستة الكلام ده جمعا بالوقف لكن لو جمعت بقى الآية كلها على بعض آمنوا مع آتيتموهن مع فعسى مع شيء الجدول يبين الكلام لو قرأنا آمنوا بحركتين هروح على آتيتموهن حركتين وعسى طبعا ماليش في القصر إلا الفتح وماليش في شيء إلا التوسط أربع حركات تاني لو قريت البدل باتنين اللي هو في آمنوا آتيتمهن البدل اللي بيحكمني آتيتمهم آمنوا آتيتمهن قرأتها بالقصر حركتين ماليش في المفتوح أو المقلل ماليش فيه إلا الفتح بس على القصر فاكرين وفي اللين المهموز ماليش إلا أربع حركات بينما إذا قرأت البدل أربع حركات فآمنوا آتيتمهن قرأتها أربع حركات ماليش في المقلل بخلف عنه إلا التقليل فقط أما في اللين المهموز برضه ماليش فيه إلا أربع حركات بينما لو قرأت بقى نصيب الأسد اللي هو الإشباع ست حركات فليا ان انا طبعا هجيب ست حركات فامنوا اتيتموهن ع- فعسى دي بقى خلي بالكم من الترتيبه اللي انا عاملها عشان دي عايزه هندسه شويه فعسى فيها فتح وتقليل نصيب الاسد وفيها في اللين المهموز أربعة وستة بس لازم أهندمهم وهندسهم كويس ما ينفعش أقول فتح وتقليل وأربعة وستة لا لازم أهندمهم الفتح ياخد أربعة وستة والتقليل ياخد أربعة وستة عاملة زي قضية إيه توصيل زي الأسهم اللي بنوصلها يبقى فعاسة على فتح وتاخد أربعة وستة والتقليل برضه هياخد أربعة وإيه وستة دوت اللي في إيه صفحة اليوم بإذن رب تبارك وتعالى هنسمع بقى نبتدي بمحمد آه، بالراحة كده يا محمد انت بتؤدي هنسمع طبعا الصفحة برواية ورش طبعا بثلاثة البدل يلا يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانه واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فآذوهما واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن آت آتيتموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف انزل بالرأس هنا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فع شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كلام جميل يبقى انت جبت لي ال- الصفحة ديت ومسكنا الآية الأخيرة دي جمعا بالإيه؟
بالوقف.
بالوقف جمعا بالوقف.
بالوقف طب قبل ما نتناقش فيها أحمد برضو يجيب لي نفس ال- ال- ال- الصفحة ب- ب- بالرواية برضو للتأكيد عليها مرة أخرى يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فآذوهما واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون أحمد أنا عايز أعمل حاجة مختلفة في الآية إزاي؟ برضو عشان أنمي قضية آلان ولان هعمل إيه؟ أنت ماشي قصر السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لان ولا الذين ألان ولا الذين لان ولا الذين مع كل وجه مع كل وجه فلما أنا أمشيها بالتوسط طبعا في القصر مش هيبان بس تعالوا نطبقها الأول وهمشيها معاك إزاي يلا هات الآية دي من عند آه، وليست التوبة على القصر الأول
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ابدأ بهمزة الوصل ألان ابدأ باللام لان تمام يبقى لما بدأنا بهمزة الوصل انت هتمشي قصر عادي ولما بنبدأ باللام كده كده قصر تعال نجيب التوسط ونشوف هيحصل فيه ايه السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا ها؟
الذين الان خلي بالك قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار لو بدأت بهمزة الوصل بتوسط يلا الآن حلو ولو بدأت باللام ما ينفعش عشان توسط لا هبدأ باللام هنا بقى عشان كده انا عملت معاك كده هبدأ باللام هقصر بس لا أنا ولا الذين معلش انا فاجئتك صح يلا ابدأ باللام
لان ولا الذين يموتون تمام ارجع هات الإشباع السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون ها ألا لان ولا الذين كفار إذا البدء باللام في كلمة لان لا يرتبط لا يرتبط انت قصرت وسطت أشبعت هي قصر ماشي الكلام وصلت الرسالة اللي عايز أوصلها لكم يا شباب يلا أولئك
أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما مم. طيب يا مش عايزك بقى تبدأ الآية زي ما محمد عمل نختلف شوية هو بدأ جمعا بالوقف أنا عايزك تجمع الآية كلها على بعضها الجدول اللي عرضناه يلا
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة خلي بالكم هو ماشي قصر اهو شوف هيترتب على القصر ايه يلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اذا امنوا قصرناها وقصرنا اتيتموهن وجينا عند فعسى فتحنا وشيء وسطنا هنعمل ايه دلوقتي توسط آمنوا هم.
وآتيتموهن ايوه وتقليل فعسى ايوه وتوسط شيئا طبق
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يب. طيب انت هتعمل ايه دلوقتي الإشباع حلو اشباع ايه اشرح آمنوا ايوه وآتيتموهن ايوه وفتح فتح فعسى ايوه وتوسط وإشباع في شيئا وبعد كده تقليل فعسى وتوسط وإشباع في شيئا طبق
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله يفتح عليك يا أحمد. ممتاز يبقى كده خلصنا التلاوة النهاردة ب آه، رواية ورش انت مشيت عادي برضو جمعا بالوقف لكن اضفنا حاجة في الآية 18 ان انا لما ابدأ الان بدءا بهمزة الوصل همشي على نفس الوجه اللي انا بمشي بيه على وجه البدل ولا ماشي قصر تمشي قصر توسط توسط إشباع إشباع لكن لو بدأت باللام مباشرة ماليش إلا القصر إيه فقط.
فقط وأنت محمد قرأت الآية الأخيرة بجمعا بالوقف بينما آه، ابتدينا مع أحمد جمعا بالإيه بالآية طب نتلقى الاتصال الأول اتفضل
السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت عبير
إيه، أبدأ منين المصطفى من مطلع الصفحة إن شاء الله واللاتي ياتين
مش سامع ولا بسمع صوت مش سامع صوت
آه، من سورة النساء الآية 15
ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة أنت هتقرا حفص ولا ورش
ألف
حضرتك هتقرأي برواية حفص أم برواية ورش
لا بحفظ طب اقرأي تفضلي اقرأي
أقرأ اه اقرأي اسمعك اقرأي واللاتي يأتين.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت بس خلي بالك يا أخت عبير من حاجة فأمسكوهن في البيوت ضم الباء بو
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما بس طل... أخت عبير طالما إنك هتقرأي بحفص بيني تحقيق الهمز واللذان يأتيانها يأتيانها
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ها بيني النون فأعرضوا عنهما هم.
إن الله كان توابا رحيما طيب حضرتك سمعتك بحفص تشاركينا كده آية بورش نتعلم ورش بيقول إيه
هو احنا اساسا عندنا مش بيعلموا ورش انا لسه سامعه من حضرتك انا ممكن اطبق عن من حضرتك دلوقتي طيب تجيبي الآية الأولى اللي أنت قلتيها بحفص دي نقولها نشوف ورش بيقول إيه
انا ممكن اجيب الايه بتاعت واللذان ياتيانها طيب قوليها
واللذان ياتيانها منكم فآذوهما أيوه فآذوهما فآذوهما طيب صلي على النبي بصي بقى انت طالما انك قلتي يا تيانها خلاص هاتي بس الآية اللي قبلها عشان عايزه اوصل لك حاجة قولي الآية اللي قبلها كده اللي هي واللاتي ياتين هي زي ياتيانها ياتين حاضر.
قوليها كده واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم طيب انت بتقولي لحفص نسائكم كم حركة
هو المفروض اربع حركات صح أربع حركات أه و... ده مد متصل ورش يمده ستة يبقى احنا اتعلمنا حاجة جديدة ان حفص يمد اربعة ورش يمد كام ستة تمام يلا قولي من نسائكم ست حركات من اول واللاتي ياتين يلا أبدأ من واللاتي واللاتي يلا واللاتي ياتي واللاتي ياتي واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوه فإن شهدوا فامسكوه لا فامس زي حفص عادي فامسكوهن
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هم.
واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما بارك الله فيكي تابعينا باستمرار لان التلقي بتاعك كويس انت لقطتي بعض الاحكام بسرعه جزاك الله خيرا طب معانا اخونا هشام السلام عليكم السلام عليكم فضيلة الشيخ عليك السلام ورحمه الله أنا أول مرة أتصل بحضرتك آه، بس عايز أقرأ على حضرتك بأقرأهم نفس الآيات بس بقراءة حفص إن شاء الله تفضل بقراءة حفص ولا بروايه حفص برواية حفص أيوة برواية حفص ايوه كده نضبط آية المصطلحات معذرة يا مولانا.
يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة للذي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنا سمعتك بإيه؟
برواية حفص عن نفسه حلو برواية حفص عن عاصم برواية حفص عن عاصم أيوة كده عايز أسمع منك الآية الأو- الأولانية بورش إيه رأيك؟
ورش آه طب ان شاء الله نجرب؟
بس نجرب نجرب قول واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم بس خلي بالك من حاجة بقى اتفضل إن نسائكم أنت مديتها أربع حركات في حفص ورش آه.
يعملها كام؟
ستة تمام قولها يلا
واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أيوة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا جميل أحسن الله إليك أخي الشيخ جزاك الله خيرا يا شيخنا خيراً أنا جزاك.
متصل بحضرتك بس يا ر- والله العظيم ربنا ينفعك وينفع بيك يا مولانا اللهم آمين يا جزاك رب الله خيرا خير ربنا يبارك الجزاء لك يا شيخنا الله يكرمك ربنا يبارك لك السلام عليكم
آه، معنا محمد من موريتانيا السلام عليكم
عليكم السلام اقرأ يا محمد هتقرأ منين يا محمد أعوذ بالله من الشيطان محمد اشتغل على الرجيم طول.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى مم.
وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره لقمان جدع إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ لا خلي بالك إلى عذاب غليظ
إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم بل أكثرهم لا يعلمون وما لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد بارك الله فيك يا محمد أحسنت أحسنت طيب لحد ما نتلقى بقى اتصالات أخرى عايز أسمع بقى منك هجرب فيك طيب معنا اتصال آخر معنا الأخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء إذنك؟
تفضلي يا أخت شيماء آه، طب معلش بعد إذنك أنا لا ينفع طيب أجمع من الآية الأخيرة عشان أشوف الغلط فيها إيه؟
طب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض الأشياء ولا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أكثر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مم.
يا أفضل أمنوا اه هنبدأ بقى من موطن الخلاف بالتوسط في أمانه
آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم
آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهم ولا تعضلوهم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن فإن كرهتموهن عسى أن تكرهوا شيئا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أحسن الله إليك يا أخت شيماء طيب معنا اتصال آخر مع أحمد السلام عليكم سعد أحمد مرسل تفضل يا أحمد
قال يعظني أنت آه، إحنا كده بنقول.
التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن مم.
مم، صوت النور وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن وأن يستعففن يست- خير لهن يا أحمد يا أحمد وآ افتح الهمزة وأن يستعففن خير لهن
وأن يستعجبن خير لهم والله سميع
ربكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أحلامكم أو بيوت أحلامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه لا. أحمد.
صديقكم.
أحمد مفاتي ما في ياء ما فيها ياء أو ما ملكت ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا أو اشتاتا
أو اشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون بارك الله فيك يا أحمد أحسنت ك- معنا متولي السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام يا متولي تفضل ازي حضرتك الله نقرأ يكرمك من يا متولي إ- ابدأ
حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بس متولي انت نعم.
بتقرا انت بتقرا بتوسط البدل صح أيوه يبقى خلي بالك يتوفاهن تقلل قلت التقرير يتوفاه
يلا معذرة معذرة حتى يتوفاهن الموت أو يجعله لهن سبيلا واللذان آتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما بارك الله فيك يا متولي جزاك خيرا جزاك انا يعني هو فاضل دقائق بس انا مش عايز افوت الحلقة في الحقيقة من غير ما اقرا بالتنبيه خلاص فاقرا يا محمد بورش وهتنبه يعني هنتصف معاك الصفحة بينك وبين ايه احمد يلا ورش بن ح- ورش حفص لا ورش بس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ها والتقليد جدع واللذان ياتيانها منكم فآذوهما والتوسط الإشباع فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أحسنت يا محمد يلا يا أحمد
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وتوسط الإجماع تمام
أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما مم.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وتوسط الرجال جدع
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتوسط الجبال أحسنت وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا والإشباع وتقليل فعسى عليه توسط وإشباع شيئا بس بص بقى التنبيه ما يبقاش كتير التنبيه لفظ خفيف بس قولها الأول فإن كرهتموهن ولما تنبه تنبه بعد ما تخلص الآية الأخيرة يعني ما تنبهش في النص قول فإن كرهتموهن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والإشباع ثم وتقليل ثم التقليل ثم على التقليل على التوسط التوسط والإشباع بالظبط كده الفاظ خفيفة تدي التعبير خلاص يبقى إذن والإشباع ثم التقليل على التوسط و...
والإشباع تمام وصل الكلام أظن التنبيه محتاج مهارة بس تشغيل مخ صح يا شباب ربنا يكرمك يا محمد وشرفت برنامج رواية ورش يعني الوقت انقضى سريعا جزاك الله خيرا يا محمد على تشرف ربنا يكرمك وجزاك الله خير يا احمد الله يكرمك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم احنا النهارده يمكن آه، اتدربنا شويه على ورش وكان في شويه لمحات كده في ال- صفحه اليوم واكدت ايضا على التنبيه إذن باذن ربي تبارك وتعالى ه- الحلقه القادمه هشرح اخر انواع الجمع الا وهو جمع الماهر الذي قال فيه امام المحققين الامام محمد ابن الجزري الشافعي فالماهر الذي اذا ما وقف يبدا بوجه من عليه وقف ونعرف ما معنى هذا البيت في الحلقه القادمه باذن ربي تبارك وتعالى إلى حلقة جديدة من ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكم